بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام استجابة لطلبات حضراتكم في حينما يكون معنا دائما الدكتور يسري محمد هاني أستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بجامعة الأزهر ووكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب والداعية الإسلام المعروف لابد أن ندخل في موضوعنا مباشرة بدون أخبار بدون فقرات لأن الموضوع الذي نتحدث فيه موضوع مهم جدا موضوع بيخاطب الكبير والصغير موضوع بيخاطب الزوج والزوجة موضوع بيخاطب الأسرة كيف نبني الأسرة المسلمة على أسس سليمة قويمة قوية متينة كيف نبني الأسرة المسلمة على السكن والمودة والرحمة انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تكلمنا في الحلقة السابقة مشاهدينا الكرام عن النصائح الموجهة للزوجة لتحقيق السكن والمودة والرحمة بعد أن انتهينا من النصائح النبوية للزوج كيف يتعامل مع زوجته كيف يعيش مع زوجته بسكن ومودة ورحمة اليوم ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى, إلى الزوجة كيف تحقق هي المودة والسكن والرحمة إن شاء رب العالمين نتفاعل سويا نترك حضراتكم إن شاء رب العالمين مع الاتصالات ونتكلم ونتحاور من عنده مشكلة اجتماعية من عندها مشكلة مع زوجها يعني تتداخل معنا وتتحدث معنا من أجل أن يقدم لنا الدواء فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يسري محمد هاني أهلا وسهلا أهلا ومحمد سعداء بحضرتك بارك الله فيك منورنا دايما الدكتور ألهمك الخير دائما أمين يا رب اللهم أمين, أمين.
آه يعني آه سنتكلم اليوم ونخاطب الزوجة نعم كيف تتعامل مع زوجها نعم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار الأبرار الأخيار وعلى أصحابه رهبان الليل وفرسان النهار ومن تبع نهجهم إلى يوم الدين وبعد بالطبع احنا لما نتكلم مع الأزواج الشيء الطبيعي يقولوا لنا ايه أيوه.
ما تقولوا للزوجات تمام وما نتكلم مع الزوجات يقولوا ما تقولوا ايه للأزواج م.
أو قولوا للرجال نعم فاحنا عشان نحقق التعادل في كفتي الميزان زي ما قلنا للزوج النصائح النبوية من الصيدلية المحمدية في الحلقة الماضية م.
التي تضمن بفضل الله وتوفيقه وببركات اتباع السنة تضمن تحقيق السكن والمودة والرحمة على أعلى مثال نعم
ننتقل اليوم إلى الكفة الأخرى في الميزان وهي الزوجة ونقول لها أيضا الشريعة المشرفة والشرع الحنيف وصاك بعدة وصايا تكتمل بها دائرة السكن والمودة والرحمة م.
أول وصية أن تكوني مطيعة للزوج فيما أمر الله عز وجل به نعم محتاجة توضيح محتاجة توضيح م.
زي ما نقول للزوج ارحم الزوجة وكن بها ودودا ويعني حقق لها الغنى العاطفي كما قلنا نقول لها أيضا كوني كريمة مع الزوج الحياة شركة م.
وانت جزء في هذه الشركة أو جزء من هذه الشركة مش عاوزين شريك مخالف إنما عايزين شريك مطاوع م.
ودوما أي شركة تجارية تنجح إمتى
نعم تنجح يوم ما يكون كل فرد من الشركاء مستعد يتنازل شوية عن حقه لو كل واحد عاوز حقه بنسبة 100% م.
بدون تنازل هنا يبدأ التنازع وممكن الشركة تضيع نعم لذلك الزوج من ناحيته بيعطي السكن بيعطي المودة والرحمة بيعطي البال الطيب إلى آخر ما قلنا الزوجة كذلك ودودة كريمة حليمة مع زوجها آه هذا الكرم وهذه الطاعة وذلك الجود له مفردات مم.
المفردة الأولى اللي بتنصح بها السنة أحسني وداع زوجك إذا خرج وأحسني استقباله إذا عاد لا نوضح كده عشان ال- الزوجات والستات ي- يفهموا آه.
هذا الكلام آه.
نعم الزوج خارج الصبح للعمل تمام
الزوجة الطيبة اللي عاشت في روضة السنة النبوية وفي روضة القرآن العظيم هتخلي زوجها خارج الصبح أعصابه هادية مم.
راضي عن الحياة الزوجية لأنها قامت مبتسمة حضرت له فطاره أو أفطاره سويا كان كل منهم بيشتغل وخرج الزوج من البيت والزوجة أيضا لو خارجة لعملها برضو خارجة مم.
يعني آه، فيها السرور والهدوء فإذا خرج الزوج ل- للعمل لها أو م- المطلوب منها لتحقيق السكن والرحمة أن تحسن وداعه إذا خرج ما تيجي نوضح بمثال أقول لك لان احنا الحلقة الماضية لما تكلمنا عن الزوج كتير من الزوجات كان ازواجهم قاعدين جنبهم آه، وهو عاوز يقوم عاوز يعمل حاجة عاوز يخرج عاوز يمشي عاوز يعمل اي حاجة المهم مش عايز يسمع الكلام الجميل مم.
اللي حضرتك قلته فبتقول لا اقعد نعم اسمع الكلام ده نعم عشان يبقى درس ليه نعم احنا النهاردة بنوجه الرسالة للزوجات نعم.
بنقول لهم اتعلموا آه، آه.
آه، النصائح النبوية اتعلموا من نعم.
مدرسة الحبيب المعلم صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وآله وسلم مم. تقول له ايه تقول له إيه وهو- يعني هي آه، وهو خارج الصبح رايح لشغله الكلمة الطيبة الوداع الطيب إيه اللي هينقصنا لما تقول له مع السلامة يا نور عيني يحفظك ليا ويجيبك لولادك بالسلامة مم.
الدلع اللطيف ده جزء مهم جدا من تحقيق السكن والمودة والرحمة واللي ما تعودش على كده تتعود اه تتعود لأن البيت عاوز كده ايوه تمام فتحسن ودعه إذا خرج يقوم يخرج الزوج أعصابه هادية اه حامد رب مبسوط آه، نفسيته مستريحة يمشي في الشارع مظبوط يروح شغله ويشتغل نفسيته نفسيته مستقيمة في الشغل اه, آه.
يتقن العمل طيب الراجل قضى ساعات العمل وعائد إلى البيت آه.
تحسن استقباله إيه مم.
إذا عاد إحنا قلنا له وانت داخل البيت اه مهما كانت حتى مشاكل العمل ادخل مبتسما مم.
فالنبي تبسم صلى الله عليه صلى الله وسلم.
عليه وآله وسلم ادخل مبتسما وألقي السلام الزوجة بنقول لها أحسن استقبالها قولي له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بأمرنا وربنا أمر بالستر مم.
فيدخل البيت بكلمة طيبة ألقى السلام والزوجة ردت السلام نعم.
البسمات متبادلة مسحت عن زوجها كل تعب ناله في الحياة في ذلك اليوم مم.
ال- ال- السلام زي ما قلنا في ال- في الحلقة الماضية إلقاء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ده هيطرد الشيطان ما هوش داخل اه فوائد كثيرة طيب ونقول لها كمان لا تؤخري طعامه
مم.
انت عارفه زوجك راجع الساعة كام يبقى انت مستعدة وطعامه ايه جاهز آه.
فإن مش لما يجي بقى تقول آه. انت انا ما اعرفش انت كنت جاي امتى تجهز بقى الاكل لا.
والكلام من ده الزوجة اه اللي اتربت على الإيمان الوعية الوعية مم.
اللي اتربت في حضن الكتاب والسنة خلاص هتحسن التبعل لإيه لزوجها مم.
بالتالي تأخير الطعام مغضبة اه
فتحضر له طعامه تجهزه تحطه يقعدوا كده شركة أسرية حلوة ولطيفة ونتذكر بقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى ساعة الله ما عليه وضع وسلم.
الطعام هنسمي ساعة ما وضع الطعام هي تبادل لقمة في فمه وهو يبادلها لقمة في فمها هي خدت صدقة وهو خد صدقة انتشر الرحمة انتشرت المودة والسكن والسكن مم.
والهدوء والاستقرار ببركة سنة المختار عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام.
وآله وسلم طيب الزوجة أحسنت هذا الصنيع اه جه سبب للغضب ايوه افرض ان الزوج ما عملش ب- بنصايحنا ايوه ولقى ال- ال- الطعام فيه حاجة مش مش مش لطيفة او ما بيحبهاش اه فعلى صوته نقول لها ايه مم.
زي ما قلنا له لا تغضب لا تغضب لا تغضب نقول لها ايه لا لا تغضب تغضبي لا تغضبي لا تغضبي هدي الزوج إذا شد ارخنتي اه وزرخة شدي يبقى الحبل اللي ما بينكم اه ما ينقطعش او الشعر اللي ما بينكم ما تنقطعش ابدا انما لو احنا الاثنين غضبنا عوضنا على الله في البيت طيب الزوج راجع من شغله آه، مخنوق متضايق لأي سبب من الأسباب حصلت مشكلة مع رئيسه في العمل مع زميله في العمل أيا كانت المشكلة نعم.
حصلت له مشكلة في المرور أيا كان وراجع متضايق ومخنوق نعم في اللحظة دي لأن ده مثال آه، كتير من الأزواج ومن الشباب والرجال بيشتكوا منه نعم يقول لك انا انا مخنوق في البيت مخنوق في شغلي او ايا كان الم- نعم.
أني- ايا كانت المشكله ورجعت البيت نعم لما برجع البيت انا مش عايز حد يكلمني مم.
مخنوق شويه متضايق شويه لما يعني اروق كده و- واستعين بالله واصلي ركعتين والكلام ده مم.
كله مم.
هنقعد ونتكلم نعم ولكن المشكله ان في كتير من الزوجات مجرد الزوج ما يدخل نعم.
ودي مشكله كبيره مجرد نعم.
الزوج ما يدخل وهو متضايق او مخنوق ايا كان السبب نعم آه، مالك نعم طب هو مش عايز يرد عليك دلوقتي مم.
لا لازم تقولي دلوقتي في ايه مم.
فبتحدث المشكلة نعم نعمل ايه نعم هنا بقى حسن التصرف اه ان لما نشوف اثر للغضب او للحزن او للكرب ما نلحش في وقت الدخول اه نسيب الزوج يستريح ويهدأ وهو لوحده لما يستريح ويهدأ هيفتح الحديث قول حصل لي كذا كذا كذا كذا كذا اه فتشترك معه الزوجة في تخفيف هذا العبء وتروح عنه وترفع عنه بعض الكرب شوفوا أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها مم.
لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بعد نزول اقرأ نعم وضمه الملك الضمات الثلاث القوية والحديث الصحيح عند الإمام البخاري يقول رجع النبي يرجف فؤاده ويتفصد جبينه عرقا مم. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم يدخل البيت سيدة خديجة أمنا رضوان الله عليها لحظة أن النبي به كرب اه فيه شدة وقعت بالنبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام ما بك يا محمد عليه الصلاة والسلام هدأ النبي جلس النبي جه السؤال فحكى لها النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى وزيك بنقول للزوج اه اهدى وأما زوجتك تقول لك ماذا بك يا زوجي العزيز يا حبيب قلبي يا نور عيني قول لها يا أمل حياتي حصل لي كذا كذا كذا كذا النهاردة مم.
الزوجة المطلوب منها ايه اه تعمل اللي أمها خديجة رضوان الله عليها عملته القدوة القدوة في إنها تهدئ من روع زوجها اه تقول له شوف س- أمنا قالت إيه لسيدنا الحبيب والله لن يخزيك الله أبدا صلى الله عليه يا وسلم سلام نعم شو كلمتين يخلوا الهدوء كله مم.
والرضا والطمأنينة والله لن يخزيك الله أبدا طب ليه بتقسمي وبتأكدي يا خديجة لأن فيك صفات يا محمد إن كانت في إنسان لا يخزيه الله أبدا إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب الكل أو تكسب المعدوم وتعين الكل إلى آخر ما جاء في السيرة النبوية المشرفة السيدة خديجة مسحت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبء الشديد مم.
والهم الضخم الذي نزل به إذا قدامك يا مسلمة يا صاحبة البيت المسلم قدامك هذا النموذج أمك أم المؤمنين خديجة رضي الله عليها سيري على نفس النهج نعم والزوج لابد أن يشرك زوجته في همه لأن دي حياة مم.
فيها اندماج لازم نشارك بعض فيما ايه فيما يحدث حتى يتبدد الهم طيب افرض بقى ان العكس حصل يا استاذ ملهم ايوه البيت هو اللي فيه مشكلة في غياب الزوج اه مشكلة الولد مشكلة حصلت هنا السنة تقول لها ايه اه هنا الشرع الشريف يقول لها هنا الادب الاسلامي يقول لها ايه يقول لها ما تقابليش الزوج من على الباب بالمشكلة
اول ما يدخل اه مش اول ما ندخل تعالى شوف ايه اللي جرى امتى سايبني في الهم حصلت مشكلة ولا اه الراجل واخد بالك اه ي- ي- يكرب اه لا اخري اي مشكلة لغاية ما تحط له طعامه وتاكلوا سوا وتهدأ الامور على طول.
واتكلم.
واتكلم اه هيقوم ياخد الامور بالراحة هيقوم يد... ي- عقله عنده فرصة للتفكير للخروج من المأزق او لحل هذه الايه المشكلة المشكلة تمام قدوتنا فين في اللي تربوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا السيدة أم سليم رضوان الله عليها وقد تزوجت من صحابي جليل هذا الصحابي خرج في تجارة وقد ترك ولده مريضا نعم ومات الولد وأبوه اه في تجارته فسلمت الولد للصحابة غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وجاء زوجها دخل البيت ما قابلتوش بقى بصوت حياني مم.
سيبني في الهم واحد ابنك مات تجيب له سكتة قلبيه وعلى الباب نعم لا. تزينت كأعظم ما تكون زوجة وحينما دخل الزوج ووجد البيت بهذه بهذا الجمال وجد الزوجة بهذا الجمال وبهذا العطاء سألها أين ولدي فأجابت بالمعاريض المعاريض دي إيه مم.
كلمة متوسطة لا هي كذب ولا هي صدق تمام واقفة في النص زي آه.
ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هيستسقط.
إن في المعارض إيه لمندوحة عن الكذب مم.
يعني كلمة آه، آه، تصور الحال ولا تكشف السر وفي نفس الوقت ما هيش كذب نعم أين ابني قالت نام واستراح فعلا هو نام وإيه والصراحة فظن الرجل ان ابنه نايم مستريح آه.
قال في الصباح اراه اشوفه في الصبح وجرى بينه وبين زوجته ما يجري بين الزوج وزوجته من اللقاء قبل ان يطلب رؤية الولد سبقت هي بسؤال مم.
زوجي العزيز نعم لو كان عندنا أمانة فطلبها أصحابها نؤديها أم ننكرها قال نؤديها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أهلها قالت ولدك يا زوجي العزيز كان أمانة مستودعة وعارية مستردة تركها الله عز وجل عندنا إلى حين ثم قبضها بعد حين مم.
أفنصبر ونشكر أم نجزع ونكفر قال والسلام.
بل نصبر وإيه مم.
ونشكر ولكن أشكوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ابني ميت اه وتتزينين لي ويحدث ما حدث بيننا في الليل أيكون هذا وذهب مغضبا إلى النبي لما حكى للحبيب عليه المصطفى الصلاة والسلام النبي ابتسم عاوز يقول ده انت معاك زوجة من ما شاء طراز الله.
رفيع مم.
وصاحبة أدب رفيع عالي وصاحبة سلوك بديع احمد ربنا على أن عندك زوجة بهذا الايه مم.
العقل ثم يدعو النبي لهما اللهم بارك لهما في ليلتهما من أدرى أو أخبر رسول الله عليه الصلاة أن والسلام.
أم سليم حملت في هذه يا الليلة سلام صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن عن الهوى الهوى إن هو إلا وحي يوحى يوحى مم.
يقول راوي الحديث فولدت ولدا كبر هذا الولد فتزوج وأنجب عشرا من البنين كلهم يحفظون القرآن ما شاء بركة الله.
دعاء النبي عليه ما الصلاة شاء والسلام الله عليه الصلاة والسلام وشوف ما شاء أم سليم الله. مم.
تلك المرأة صاحبة العقل الراجح اه بنتع... م- مثل آه نموذج آه.
ونموذج إيه تطبيقي عملي تاخده الزوجة المسلمة داخل البيت في عندها مشكلة أخرها شوية على ما الراجل يتغدى تمام عما الراجل إيه ي- ي- يستريح وبعدين قولي له والله مم.
حصل لنا كذا وكذا وكذا وكذا رأيك إيه اي طب الزوجة اللي تتصل مثلا بزوجها وهو في عملي وتقول له ابنك عمل او بنتك عملت ومش عارف ايه طب انا لما اجي طب قولي له لما اجي ال- ال- آه.
ال- المشاكل اللي بتتم دي ودايما ان الزوجة لما تتحدث مع زوجها لابد ان دايما يبقى في مشكلة مم.
ما يبقاش مثلا اتصال من باب الاطمئنان من باب ان انا ب- بطمن عليك نعم.
بسأل عليك نعم هو طبعا أنا يعني أرجو أن الزوجة المسلمة تبقى صاحبة عقل راجح اه وحسن بصيرة وتقدير للأمور مم.
المشكلات في البيت من الأولاد لا تنتهي تستوعب هي هذه المشكلة وما تشغلش ما تشغلش زوجها وباله اه في شغله وتؤدي إلى أنه أعصابه آه، تتعب يلخبط في عمله ياخد جزة يجي غضبان يجي آه.
قالب الدنيا عليهم لا عاملي المشكلة احتويها إلى أن يعود الزوج كما قلنا يدخل مبتسما يلقي السلام ألقي عليه رد عليه السلام ضعي له طعامه آه، دع به ساعة الطعام وبعدين بعد كده والله ده حصل من ابنك فلان كذا أو من بنتك فلانة كذا عاوزين نحل المشكلة دي سوا أنا وأنت تمام وبعدين آه، قبل ما يجابه الولد أو البنت يتفقوا على طريقة للحل مم.
ممكن هو يشد وهي تهدي ممكن هي تشد وهو ايه يهدي فيقوم المشكلة مع الأولاد إيه تهدى ويبقى فيه عمل تربوي للخروج من هذه البوتقة جميل جميل بعد كده لا تفشي سره اه زي ما وصلنا الزوج نالوا بيتك سرك احفظ هذا السر فلا تخرج سر بيتك أبدا مم.
وطالما كان سرك انت وزوجتك ما بينكم انتوا الاثنين حفظت ال- حفظ البيت اه إذا خرج السر ما بين اثنين بقى ثلاثة بقى أربعة آه.
خد متوالية هندسية اه الأربعة بقوا ثمانية والثمانية بقوا 16 والستاشر بقوا 32 والاثنين مش متوالية عددية وحسابية واحد اثنين ثلاثة مم.
ده بقى متوالية إيه صحيح آه هندسية ولذلك فيه طرفة لا مانع إن إحنا نقولها عشان البيوت برضه تسمعها في حفظ السر البيت واحد لما اتزوج كده مم.
بعد كام سنة بي- هو عاوز يطبع بيته بقى فبقول لزوجته تحفظي سري تحفظ سرك ده انت زوجي ونور عينيا واولادي وبتاع قال لها طيب هقول لك سر مم.
ما يخرجش من باب البيت ابدا قول يا نور عيني قال لها انا خواتي الجن قلت له بسم الله الرحمن الرحيم لا لا ما تخافيش ده جن حلو قوي وحلوه وطيب هيديني كل يوم بيضه ذهب بشرط ان السر ما يخرجش من ايه مم.
من باب البيت وده أول بيضة ده باين قالت له سرك في بير خرج هو هي ما صدقت انه خرج وراح الجري خبطت على جارتها افتحي يا ام فلان يا جارتي يا جارتي اله- يا جارتي الهنا يا جارتي العمر فتحت لا عارفه جوزي الاستاذ فلان ايوه يا اختي خوى الجن بسم الله الرحمن الرحيم قالت لها ده ده جن حلو قوي قوي هيدينا كل يوم بيضتين ذهب خلي بالك يا كانت بيضه بقوا ايه كانت واحده كانت واحده بقوا اثنين آه.
بطين ذهب بشرط ان السر ما يخرجش من باب البيت اوعي تخرجي السر ده يا جارتي يا حبيبتي سرك في بير يا اختي بس سيبي لي البيضه اتفرج عليها خرجت رجعت بيتها وزوج جارتها جه قال له تعالى يا عرة الرجالة لا عارف تخاوي انس ولا تخاوي جن مم.
ايه خير يا ستي قالت له استاذ فلان جارنا خاوى الجن وهيديله كل يوم ثلاث بيضات ذهب مم.
بقوا كام ثلاثة ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة الراجل صاحب البيضة الأولاني ده قاعد على القهوة لقى واحد بيميل عليه بيقول له تعرفش اللي حصل في الحي بتاعنا قال له إيه قال له في واحد أفندي خاوة جن وهيدوا له كل يوم عشر بيضات قال له ده بيضة واحدة وأنا اللي جايبها
آه.
إذا مم.
السر لو خرج من ما بين الزوج والزوجة ما بقاش متوالية عددية واحد اتنين تلاتة ده بقى متوالية هندسية اتنين أربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين إلى آخره اه فلذلك احفظي سره
طب لو هي من نوعية اللي م- مش قادرة آه.
اللي ما بتعرفش تحفظ سر او من نوعية اللي نقدر نقول اللي, اللي لسانها دايما شغال آه.
ما لا.
بتعرفش لا لا اما لجارتها لا اما لوالدتها لا اما لابوها لا اما لاخوها لا- ايا كان على الزوجة أن تدرب نفسها اه تدريبا عمليا على الاحتفاظ بالأسرار ايوه لأن القضية مصير القضية إيه؟
مم.
مصير وقد ي- ي- يعني يتظاهر إنسان أو إنسانة بأنها بتسمع لها وإنها حريصة عليها وهي بتاخد هذا الكلام تنشره في الأجواء وتعمل دمار لهذا البيت لذلك تاخد بصائح- بنصائح النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. أمسك والسلام.
عليك هذا مم.
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك وصية النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام والسلام سيدنا معاذ يقول للنبي لما قال له أمسك عليك لسانك أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم طب ما نشوف نموذج من حياة النبي نعم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يدخل على أم آه، السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضها وكانت حبيبته لما يدخل عليها يسألها سؤال وذلك كان عايز أي أب بيسمعنا دلوقتي آه.
وأي أم سمعنا دلوقتي أما يجوزوا بنتهم ويروحوا يزوروها اه يعرفوا هي مرتاحة ولا مش مرتاحة ازاي بالسؤال ده هو. زوجك فين اذا كانت مرتاحة معاه هتعمل برنامج عن ناصية والله ده انا عملت له الغدا كل وقال يا سلام على اكلك ده انت ما شاء الله عليكي طب اعملي لي من ايديك الحلوه شويه شاي شرب الشاي وقال هروح والله آه، اصلي العصر وهي بعد العصر آه، شوف فاتحه ايه مم.
برنامج لانها مبسوطه اه
طب لو هي مش مبسوطه زوجك فين خرج ها كلمة ونص اه زي اللي بيقول له أبوك ساب لك إيه قال له معزة ومات يعني ما تفتحش في الكلام مم.
فالنبي داخل على سيدة فاطمة أين علي في المسجد
مم.
آه في يبقى مشكلة في حاجة اه قولي لي ماذا بينك وبين علي انما عايز يعرف قلت له لا أفشي سر زوجي علي يا سلام فيفرح الحبيب المصطفى عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام طب علي فين علي في المسجد يروح النبي المسجد يجد سيدنا علي نايم وقد علا تراب المسجد على ثوبه مم.
يوم ينفض عنه التراب يقول له قم أبا تراب قم أبا تراب فأصبحت كنية مم.
لسيدنا علي إيه اللي بينك وبين فاطمة فيش يا رسول الله طيب تعالى نروح البيت سوا ومن ذكاء الحبيب صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام أن يترك سيدنا علي يلقي هو السلام علشان لو في حاجة بينه وبين السيدة فاطمة مم.
هي هو يلقي السلام وهي ترد السلام رجعت المية لإيه خلاص الموضوع انتهى لمجاريها يبقى الزوجة لابد أن تحفظ سر إيه سر زوجها.
زوجها, لا تفشي سره أبدا كما أنه لا يفشي إيه لا سرها.
يفشي سره كده البيت اتحققت فيه سكن وتحقق فيه مودة وتحققت فيه إيه الرحمة الرحمة طيب السؤال اللي أنا عاوز أطرحه بقى اه وإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات ماذا لو آه، كان الزوج على غير ما أخذنا من النصائح ايوه أو كانت الزوجة على غير ما أخذنا من النصائح تمام
طيب زوج لم يتعلم سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام ولم يجلس إلى معلم وما شافش قناة الرحمة ولا شاف برنامج عن الأسرة مم.
يبقى مش عارف من السنة شيء ايوه ده لما يدخل البيت أولا لن يطعم أه- قد لا يطعم أهله من حلال لأن الجهل يوقع في الحرام مم.
نفسه تكبر عليه ايوه وتقول له ال- الزمن وحش و... و... فيكسب من حرام أول ما يدخل بالحرام البيت العلماء بيقولوا إذا دخل الحرام من الباب خرجت البركة والستر من الشباك مم. سلم يا رب
فده داخل بالحرام انتهت القضية لا سكن ولا مودة ولا إيه نعم.
ولا رحمة والرجل يجهل سنة الإسلام فداخل البيت ضربه برجله وداخل ما فيش السلام عليكم مم.
أو حي بغير تحيات الإسلام صباح الخير صباح النور سعيدة إيدك على الحديدة وإبليس داخل وراك وإذا كان من الأفنديات مم.
الذين اتبعوا الخواجات الأحياء منهم والأموات هيقول bonjour bonsoir good morning يا أخويا أنت جاي من باريس في علبة كبريت مم.
ما تعرف سنة النبي عليه الصلاة تعرف سنة والسلام حباك المصطفى اعرف دينك تحية المسلمين إيه السلام السلام عشان تطرد الشيطان ده دخل فحيا بغير تحيات الإسلام ولم يقل السلام عليكم شوف حديث النبي قال إيه بقى مم.
فإذا دخل الرجل بيته فلم يسلم لم يسلم يعني إيه مم.
لم يقل السلام عليكم السلام عليكم بنفس النص اه قال الشيطان لأتباعه ضمنا المبيت مم.
اللوكاندا اتفتحت يا الله نعم وإبليس دخل بكتيبة كاملة اللي ما يعرفش السلام عليكم ما يعرفش بسم الله ساعة الطعام صحيح يوم النبي يقول وإذا وضع الطعام فلم يسمي اه قال الشيطان لأتباعه وضمنا العشاء اه إبليس هيبي هاكل يتعشى ويبيت ما يشوفش شغله قال فيوقع الشيطان العداوة بين الرجل وأهل بيته حطوا الأكل ولسه بيبدأوا مفيش بسم الله الشيطان يشتغل فجأة السفرة مقلوبة على بعضها والزوج ماسك في خناق زوجته والعيال ماسكين في خناق بعض ايه الحريقة اللي في البيت دي ما نعرفش اه لا تعرفهم يعني سبحان الله يعني حضرتك ب- ب- بتدلنا على شيء يا دكتور يسري وده شيء جميل بنطرحه لمشاهدينا الكرام مسألة يعني عندنا سنن مفقودة سنن منسية نعم يعني السلام تحية نعم.
السلام آه.
آه، السلام عليكم في في كل وقت وفي كل حين و- نعم.
وب- وبالتحديد حينما أو بالأخص حينما د- يعني هذا السلام يكون مع الزوجة ولكن آه، في مسألة آه، مسألة السلام ومسألة السكن والمودة والرحمة وحضرتك بتقول إن مثلا طب لو الزوج آه، يعني آه، م- م- مش موجود عنده هذه النصائح ولا يعمل بها مم.
وكذلك الزوجة مم.
طب المشاكل دلوقتي اللي بتحصل أنا أعتقد أن سبب الضنك اللي بتحياه كثير من الأسر بسبب البعد عن الله وعن نعم.
سنة المصطفى محمد نعم.
صلى الله عليه نعم وسلم نعم طيب محتاجين نقرب الناس أكتر ايوه محتاجين نقربهم من ربنا أكتر محتاجين نقربهم من مدرسة الحبيب محمد عليه صلى الله الصلاة عليه وسلم والسلام.
أكثر عليه وأكثر الصلاة والسلام نعم نعم لأن احنا قلنا آه الحديث بتاع النبي لسيدنا أنس آه إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك تكن بركة عليك نعم.
وعلى أهل بيتك نعم والنبي قال بركة بكلمة منكرة آه.
مش قال تكن البركة نعم تكن بركة بقى نوع البركة زي ما انت عاوز بركة في الصحة بركة في الأكل بركة في الشرب بركة في النوم بركة في القيام بركة بركة آه.
داخل البيت يبقى اللي يجهل سنة النبي ما دخلش البركة دي آه.
دخل الشياطين ما قالش بسم الله ال- الدنيا قامت في بعضها كذلك اللي ما يعرفش سنة النبي ولم عليه يجلس الصلاة والسلام.
إلى مشايخ ويتعلم ولم يواظب على حلقات العلم في المساجد أو يسمع الحلقات اللي زي دي زي ما هو يجهل السلام وبسم الله ما عندوش أدب الإسلام في معاملة الزوجة ساعة الطعام آه.
ما فيش بقى أعطي زوجك مما إيه مما تأكل لا ده هو يشوفها بتاكل كده باصص للقمتها مم.
قول لها حسبي ارفعي بولدوزر بيكنس هو الفقر اللي انا فيه جاي من قليل مم.
من الكنس اللي شغال ليل ونهار ده لا، ما عندوش آه.
هذا جهل يوم يعمل صدود عند الزوجة تقول والله انت انت صدت نفسي انت قفلت نفسي انت طبيعتك كده تمام يبقى ما فيش اعطي زوجك او لا ان تضع اللقمه في في امراتك لك بها عند الله صدقه وانا عاوز اخوان المشاهدين والمشاهدات يشوفوا بركه السنه ويشوفوا العكس نعم لأن الشاعر بيقول والضد يظهر حسنه الضد مم.
شوف بقى الضد هنا اهو واحد جاهل السنة دخل الشياطين البيت أكل الشياطين معاه الشياطين أغلقوا الدايرة اللي بينه وبين زوجته ولعوا فيها نار آه.
مفيش بقى أعطي زوجك لما تأكل أصابها بالصدود طيب صاحبنا اللي ما تعلمش السنة أيوه
لقى آه، عيب في الطعام حاجة آه.
الزوجة نزلت نس... حطت ملح زيادة مثلا أو نسيت تحط ملح على الطعام هنا بقى ما فيش عنده سنة النبي عليه إيه؟
الصلاة والسلام لا نعم.
تغضب لا تغضب لا تغضب اقعد أو قوم اتوضى زي ما قلنا في الحلقة الماضية نعم لا ده هو في ذهنه واحد جاهل ميل عليه ساعة ما كان بيتزوج وقال له اسمع أنا اللي هنصحك أنا عارف النساء بت- ازاي بتيجي ازاي ما تفوت لهاش والغلطة أدب عليها على طول وافتح مم.
دماغها ونفخها وعلمها إن الله حق هو علمها إن الله حق كده مم.
ساعة صاحبنا ما شاف حاجة غلط في الطعام انت ما فيش اب ربه ولا ام علمت آه.
ولا بتعرفي ولا بتعملي تقول له اسمع هو الشيطان هيشغلها الاخرى بقى طبعا اسمع ما تجيبش سيره بابا وماما على لسانك والا يقول له حتى كمان بترد عليا الرز من غير ملح وبترد عليا والله عليا كذا بيت ثلاثه عند ابوكي ثلاث اشهر مم.
داخل لا يا راجل شوية ملح تاخد فيهم ثلاث أشهر أما لو كانت سابت بصلة بقى كنت بيتها مؤبد نعم نسأل الله السلامة يا رب ده عشان بعد إيه البعد.
بعدهم عن السنة آه.
الرجل لم يتعلم سنة الحبيب المصطفى وزي ما بنقول صلى الله عليه ضرورة وسلم.
قبل ما نزوج أبنائنا وبناتنا نعلمهم الكلام ده جميل طيب هنتقل معاك لمحور مهم جدا وده أكيد بيخاطب قطاع كبير من الرجال والشباب نعم هنقول في البداية الزوج والزوجة اللي شغالين نعم الزوج بيعمل والزوجة بتعمل نعم.
على أوقات مت- مت- متقاربة من بعضها نعم.
الزوج بيجي في وقت الزوجة بتيجي في وقت آخر فمسألة الزوج والزوجة اللي شغالين أو اللي بيعملوا في أعمال أيا كانت السبب ده أو المشكلة دي أو العمل ده عمل الزوج على وجه التحديد أعتقد إن بيسبب مشكلة لكتير من الأزواج مش عارفين يتعاملوا إن ممكن أنا يصبر يوم واثنين وشهر وشهرين وسنة ولكن لما يبقى في أولاد طب الولاد دول انا عايز اوديهم الحضانه أه، هعدي عليهم بالعربيه هجيبهم بالعربيه ما اناش عارف رايح فين بتلاقي المشكله كلها ان الاكل كله في الثلاجه يعني اشياء ب- ب- ب- بتتم في كتير من البيوت بسبب آه، آه، يعني آه، عدم الالتقاء ان ممكن في آه، وجبه ال- ال- الغداء مش قاعدين مع بعض ما هي دي بتيجي متاخره او هو بيجي بدري او هو بيجي متاخر ففي خلل موجود مفيش التقاء مفيش التجانس مفيش في السكن ولا الموده ولا الرحمه نتكلم فيها بعد الاتصال ماشي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا أنا حضرتك عايزة أكلم الدكتور اتفضلي يا فندم اتفضلي يا- يا دكتور أنت بتتكلم في حاجات كويسة جدا بس يعني إحنا في سيدات فعلا فعلا م- مقهورة من الأهل ومن الزوج حتى حتى الزوج ي- ي- يحلف الطلاق ويعيشها معاه ولا تعرف نفسها هي معاه ولا عارفة تغضب بعيالها وتروح عند أهلها انهم مش عايزينها ترجع لهم بعيال والزوج مقصر في حاجات كتير
اه مش بيسمعها كلمة كويسة ولا بيعرف الحقوق الشرعية اللي هي اللي هي أساس الحياة بين الزوج وزوجته ايوه متجاهلها تماما عايز يعيش مع نفسه طول الليل يتفرج على التلفزيون ويشرب سجاير وطول النهار عايز ينام لحد الظهر وينزل لحد الساعة 3 ويرجع يتغدى وينام وبعد كده يقوم ينزل تاني ويمشي اه ولا كأن في ول- أولاد ولا في كأن زوجة تتكلم معاه درجة بكلمه أقول له أنا صعبان عليا الوضع دوت يقول لي يصعب عليك ليه ويسب لي ويسخط لي وكلمة نص يقول لي عايزة تعيشي معايا على كده عيشي مش عايزة يلا على بيت أهلي وأنا معايا ولد وبنت أروح بيهم فين اه أروح بيهم فين وأهل أبويا مطلع أمي مش عايزة أبقى نفس التجربة تمام مش عايزه اعيد نفس التجربه طب.
وعيالي لسه صغيرين البنت في حضانه والعيل سنه ونص طب خليكي معانا وقتهم كده بعد الله يكرمك عذاب يا ام حبيبه خليكي خليكي معانا والدكتور يسرى هيرد ع- معاكي ولو في اي سؤال يا دكتور ممكن تسال على الهواء من اجل ان احنا نعرف ربنا آه، يسهل.
نو- نوفق الموضوع ازاي ربنا يسهل إن شاء الله طيب ان شاء الله شكرا لك اتصال اخر السلام عليكم الو اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
انا بكلمك من الاردن اهلا بيك اهلا وسهلا اتفضل آه، والله لو سمحت انا عندي مشكله صغيره كده بس عايز اسال الشيخ عليها اتفضل اتفضل
آه، دلوقتي حاليا انا خاطب بقالي سنتين اه ماشي وابويا آه، من سنه تقريبا كده كتب لي كتابي بتوكيل عملت له توكيل وكتب لي كتابي واتوفى وصارت بيني وبين ال- خطيبتي مشكله ماشي هي مش خطيبة بقى يعني.
معقول عليها اه نعم المشكله ديت كان بسبب ان هي شغاله ماشي وانا مش عايزها تطلع من البيت وتطلع تشتغل ايوه ماشي طبعا سمع إن- سمعت منها الفاظ قبيحه زياده عن اللازم ما ما, ما بتستوعبش كلامي نهائي بالمره ماشي مع اني مع الرغم ان ابويا متوفي في 12 واحد اللي فات قبل ما يموت موصينا عليها وانا عايز اعمل بوصيه ابوها ابويا ايوه ماشي آه ابوها الوصيه ايه آه، الوصيه ايه الوصيه ان هو قال لي اوعى تفرط فيها وحافظ عليها طيب تمام ماشي دلوقتي فلان ان انا في المشكله كبرت زياده عن اللازم وابوها عايز يخليني ان انا احسبها
ليه بقى
من كتر المشاكل بيني وبينها هي ما بتستوعبش ولا انا بستوعب ما أو بتستوعبش ازاي ازاي يعني ما بت... انت بتقول لها ايه وهي مش بتستوعب ازاي حضرتك انا مش عايزها تشتغل ايوه انا انا حضرتك مش عايزها تشتغل انت كنت عارف ان هي بتشتغل قبل ما تخطبها اه انا خاطبها وهي شغاله تمام تمام هي بتشتغل مم.
آه، خاطبها وهي بتشتغل.
مش عايزها تشتغل اه خلاص انا كان معادي ان انا اتجوز في خمسة اللي جاي ماشي بس سارد مع الظروف ديت طبعا ابوها راجل حاجة بيت ربنا وبيخاف من ربنا نعم نعم ماشي وانا ما بفرجوش عن ابويا الله يرحمه بس هو بقى قال لي انا خليك ان انت تسيبها كل واحد ايه يروح لحاله طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا راجل عايز اقوم بوصيه ابويا وبصريح العباره انا مش عايز اسيبها
طيب طيب خلاص ماشي فوالله لو الشيخ بس يدلني بس ان انا حاضر تابعنا تابعنا تابعنا وتسمع الإجابة إن شاء الله ربنا يفرج الكرب بإذن الله رب العالمين آه، يعني أنا يعني اتصالات كده ناخد اتصالين ونعود لحضرتك يعني أنا آه، كنت كان هدف إن حضرتك بتقول ال- يعني النصائح النبوية والمنهج النبوي كيف تكون البيوت في حب وسكن ومودة مم.
واستقرار واطمئنان إلى آخره مم.
دخلت حضرتك في مسألة ال- المشاكل الواقع بقى مم.
في يعني مثلا في مسألة الشغل أو الأخ الأخير آه، المتصل آه، يعني مشكلته كلها إن بيقول إن آه، اللي خاطبها آه، هي بتشتغل وإن هي مش بتستوعب الكلام ولكن القضية كلها بالنسبة له إن هي بتشتغل وهي وهو نعم.
عايزها آه، تترك العمل طيب احنا ان شاء الله يعني نحط السؤالين هو وسؤال ام حبيبة مع معانا آه وإن شاء الله سيجاب عنهما من خلال العرض بتاعنا ون- ونعطي لهم فيها إجابة محددة تمام
آه، آه، اتصال أم حبيبة بين أو أكد الكلام اللي أنا بقوله تمام إن الناس لما بيبعدوا عن المنهج عن شرع الله آه وبعدوا عن السنة وبيغلب الجهل بيجي كل هذه الايه المشاكل.
كل هذه المشاكل لكن اللي انا عايز اقوله لام حبيبه اه لا تكون هناك مشكله من طرف واحد
بالتأكيد تمام لازم هي برضو تفتش في سلوكها آه.
سلوكها مع زوجها يعني في يا رفضها.
ترى يا ترى هي آه، م- مأخرة عنه حاجة من البيت اه يعني آه، مثلا آه، آه، في الطبيخ في الأكل في المعاملة في الكلام في جيرانه في في ح- في في أرحامه في أرحامها يعني لابد إن في حاجة في خلل لأن علماء النفس بيقولوا ما فيش مشكلة بتيجي من طرف واحد آه.
ولو طرف واحد هيعمل مشاكل ليه إنما المشكلة بتيجي من طرفين بيحصل سوء تفاهم ده آه، مشارك بجزء وده مشارك بجزء بصرف النظر عن الجزء ده أكبر والجزء ده أقل أو كذا أو كذا إلى آخره فلذلك أنا بنصحها بقول لها برضو راجعي ورقك مع زوجك وشوفي إن كان في حاجة بتسبب نفوره إن كان في حاجة بتسبب غضبه إن كان في حاجة بتسبب اللي أنت بتشتكي منه صلحي من إيه اه من الأشياء دي عندك طيب صلحت وفضل هو على ما هو عليه اه استعيني بقى بأحد العلماء من المساجد المجاورة ليكي قولوا له تعالى نتحاكم إلى أحد العلماء يسمع مني واسمع منك وينصحني وانصحك ودخول العلماء إلى ح- في حلول هذه المشكلة هيجيب خير كبير جدا إن شاء لهذا الله.
البيت طيب ال- المشكلة بتاع أخونا اه عاوزة حاجة عاوزة نزوله هو
اه تمام ما دام هو باقي على الزوجة وشايف ان نسبها طيب وان ابوها طيب وهو عاوز يبر ابوه بعد موته في الوفاء بما وعده به آه.
او بتأدية وصيته ينزل بقى في اجازة في أقرب وقت في اقرب وقت ويستعين ببعض الناس الصالحين اه تمام يمكن هو لما ينزل وجوده يملى فراغ في حياته اه المعقود عليها اللي هي زوجته تمام آه، قربه منها ممكن يحل مشاكل كتير اه لكن التليفون ممكن يبقى في حل تمام آه.
ممكن التليفون ما بيوصلش صح اه ما, بي... ما بيعبرش صح ممكن في ناس مفسدين ب... ب... بتستغل الغياب ده وتتكلم كلمة من هنا البنت تسمع كلمة من هنا تقلب عليها حياتها اه الزوج الحل انه ينزل ويقعد معاها وقرب منها وهي تقرب منه شوف المشاكل دي ليه سبب النفور ايه الكلام ده كله تمام اذا كان شغلها يعني شغل آه، في في مجال طيب وما بيترتبش عليه خلوة محرمة هيشيلها من الشغل ليه اه عاوز يشيلها من الشغل يبقى لابد انه يقنعها اه ما يجيش بلي ايه الدراع ولا بالشدة ولا بالشدة آه.
أبدا مطلقا أنت وافقت على أنك أنت تخطب واحدة بتشتغل وتشتغل شغل مشروع يبقى إما أن تقبل ما دخلت عليه وهو موجود وإما أنك أنت وإما أن تقنعها بالعقل وبالحب تمام وب... نعم تمام وتعوضها عن شغلها تمام أو تجعل لها شغل يشغلها في البيت تعوضها عن شغلها بمعنى أن تعوض عاطفيا عاطفيا أو آه، عشان- ماديا آه، برضه نعم.
أو آه.
ماديا اه أو ماديا أو ي... لو لو لها فرصة إنها تبقى منتجة داخل بيتها لنفس اللي بتعمله شيء بره جميل يبقى شيء جميل جدا اه اذا مفيش حل وانت بعيد نقول آه.
له يا اخونا مفيش حل وانت في الغربه حاول ان انت آه، تنزل انزل قريب اه قرب من زوجتك قرب من آه، ال- بيتها آه، ابوها زي ما انت بتقول راجل حاجه بيت الله طيب هيعاونك ناس طيبين يساعدوا معاك ان شاء الله هتلاقي خير طيب إيه الزوجة الزوج والزوجة اللي شغالين ومفيش قرب او ما بيشوفوش بعض الا بالليل او آه، ساعة النوم
شوف يا استاذ ملا نعم مفيش حل في الدنيا مفيش مشكله في الدنيا بدون حل نعم ومع الاستعانة بالله عاوز أنصح إخواني وأخواتي في البيوت بإن إحنا نتعلم شيء من التخطيط امم ازاي إزاي أنا بشتغل وزوجتي بتشتغل تمام يبقى نقعد مع بعض ونحط الورق على الترابيزة امم
تمام أنت بتخرجي الساعة الفلانية وأنا بخرج الساعة الفلانية أنت بتيجي الساعة الفلانية أنا بجي الساعة الفلانية طيب ال- الشنطة أم ودنين يشيلوها إيه اتنين.
يشيلوها اتنين اه تعالي نرسم حياتنا بطريقة تخطيطية علمية مدروسة بحيث ان ما يحصلش مشكلة مشكلة او فجوات تعمل سوء خلاف جميل تمام مم.
وبهذا التوافق وبالخطوط العريضة اللي بيرسموها شغل الزوجة مش هيبقى مشكلة ابدا آه.
ياما نساء بتشتغل تمام مم.
وبتروح شغلها وموفقة وترجع من مع شغلها بيتها.
وانا ممكن تماما ان شغل الزوجة عبء عليها جسديا ونفسيا تمام مم.
لكن البيت مقتضي كده الحياة الاقتصادية بتاعت بتاعتنا بتقول كده اه آه، رتبنا حياتنا انا وزوجي على القرش اللي بيجي من عنده على القرش اللي بيجي من عندي يا دوب الحياة بتمشي.
بنمشي بيه ايه مم.
بنمشي به الحياة تمام ما دام هذا هو الأمر الواقع يبقى الصح إنني أمسك ورقة وقلم وأقعد مع زوجتي ونشاور تمام مم.
وشاورهم إيه في الامر في الأمر اه طب هل النبي شاور زوجته عليه الصلاه والسلام صلى للمناسبة الله على المعلم ما هو واحد برضه يجي واحد جاهل يقول لا.
للعريس اوعى تشاورها لشخصيتك تضيع مم.
لا شخصيتك تضيع ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نعم في صلح الحديبية لما أمر الصحابة أن يتحللوا ويذبحوا الهدي فأبطأوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة مغضبا والسلام. عليه الصلاة والسلام عليه الصلاص والسلام السيدة أم سلمة أمنا رضوان الله عليها شوفوا الزوجة هذا بقى التعامل الراقي اللي احنا عايزين نتعلمه بركة السنة نعم النبي مغضب وأعصابه مشدودة من الموقف فتقوم تقابله بابتسامة كده وتمسح على صدره صلى الله عليه وسلم ماذا بك يا رسول الله يقول لي صلى حصل الله عليه كذا كذا وسلم.
كذا كذا نعم.
من أصحابي وده سبب غضب فتقول أو تحب أن يفعلوا يا رسول الله قال نعم والله يعوزون قالت اخرج فاذبح هديك واحلق رأسك مم.
وسوف يسارعون فأخذ النبي مشورة السيدة أم سلمة خرج فذبح الهدي وحلق رأسه قال فتقاطر الصحابة فذبحوا الهدي وحلقوا رؤوسهم مم.
هذه بركة إيه المشورة نعم فعاوزين البيت يبقى فيه شورى يبقى فيه تراضي اه انتوا بتشتغلوا انتوا الاثنين ارسموا حياتكم بقى خ- ومفيش حد منكم بقى يتأفف اه, آه. طالما ويتضجر في اتفاق طالما في ايه اتفاق واللي اوله شرط شرط اخره نور.
نور زي ما بنقول نعم والحياة تمشي على هذا الايه التراضي جميل.
الطيب وما يدخلوش يعني زي ما قلت ما يخرجوش سرهم اه سرهم لطرف وما ثالث يدخلوش طرف ثالث ايا كان ايا كان يعمل حاجة اه طيب هنتقل معاك لمسألة الزوجة في البيت نعم والزوج شغال نعم وبالتحديد او بالاخص بقى المشايخ والدعاة والشخصيات العامة والى اخره نعم.
اللي بيبقى معظم وقتهم بره البيت والزوجة موجودة في بيتها بتربي وبتعلم وبتكبر الى اخره نعم.
الزوج في في اللحظة دي والزوجة انا زهقت انا اتخنقت انا ما عدتش قادرة انا ما عدتش نعم.
قادرة على الولاد الى اخره بعد نعم.
الاتصال نعم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام اهلا وسهلا
إيه، لو سمحت حضرتك إيه، أنا م- يعني بشكر حضرتك والدكتور إيه، بشرف الكريم في البرنامج.
شكرا جزيلا إيه، بجد ال- البرنامج ده بي- بيمس كل قضايا الأسرة.
نعم الحمد لله
إيه، أنا كان عندي مشكلة خاصة كده يعني اتفضلي.
مشكلة مأساوية الصراحة.
اتفضلي اتفضلي
حضرتك أنا متجوزة من 10 سنين.
تمام
إيه، يعني خلفت أربع أولاد ربنا يبارك لك فيهم كان بين كل ولد والتاني مشكلة.
مشكلة اه مشكلة وقالوا إزاي؟
قالوا يرجعونا عشان خاطر الأولاد وكده ومش هينفعوا وكلام من كده.
يعني الزوج معاكي ولا مش معاكي لا معايا.
امال ايه المشكلة اللي بتحصل بين ولد وولد
لا كل ك- بين كل ولد وولد كانت بتبقى في خناقه ومشكله وبيبقى فيها توصل لطلاق وكده وببقى ببقى في بيت اهلي وكلام من كده يعني بسبب ايه يعني بسبب ايه مشاكل برضه في البيت على حاجات تافهه آه، على آه، حاجات يعني حاجات تافهه قولي حاجات كده ايه تافهة.
ايه الحاجات التافهة دي ايه ايه الحاجات التافهة اللي ممكن تعمل مشكلة وتوصل للطلاق يعني كان ممكن هو يتاخر بره وانا آه.
آه، يعني يجي بالليل متاخر آه، آه، يعني بتخنق ب- بتضايق يعني بصراحه انا معترف ان انا كده يعني وفي نفس الوقت يعني هو بيتمشي لما معايا.
خليكي واحدة واحدة معايا يا اخت ياسمين الله يكرمك يعني هو هو لما بيتأخر انت بيبقى لك رد فعل آه، آه، سلبي او رد فعل مش كويس او رد فعل بيخليه ان هو يتعصب مثلا
لا حضرتك يعني أنا- يعني بقول له بنصحه لمصلحته يعني وبعدين الاسره ايه يعني ج- كنت بقول له جرب حياه الاسريه الحياه الاسريه شوف اولادك عايزين ايه شوفنا آه.
احنا عايزين ايه ايوه اقعد معانا شويه آه، لا آه، هو كان مكبر دماغه قوي
ايوه يعني بيروح يسهر وكده وبرده ما- يعني بنصحه ما بينصحش كده بتوصل ان أنا يجي من بره يتخانق يتخانق برده مني وكده ويزعق لي و- وتحصل مشكله وامشي
تمام وعصبي جدا في اقل كلام انت طالق انت طالق لغايه ما وصلت المرحله دلوقتي اللي اللي هي بقى ثلاث طلقات ومش لاقيين لها حل ومش عارفين الولاد دول يروح فين طيب حاضر حاضر ربنا يفرج كربك كده يا رب و... وتكون السكينة والرحمة والمودة في بيتك يا رب اللهم أمين شكرا جزيلا لك الأستاذ حازم أستاذ حازم السلام عليكم انا بشكر الدكتور على ال ال- ايوه يا باشا أهلا بيك وطي التلفزيون واسمعني من بدل التليفون داني بس في حاجه
وطي التلفزيون يا أخ حازم الله يكرمك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون آه، بالنسبه لموضوع أي،
نعم آه، بالنسبه لموضوع ال- الشغل وما الشغل انا خطيبتي شغاله وسبب المشكله ان هي مسكت رقم تليفونها غيرته غيرته وادت رقم تليفونها لصاحب الشغل ومش راضيه تديني رقم تليفونها
إزاي يعني إز- مش فاهم يعني أم، الرقم التليفون اللي انا كنت بكلمها أيوة الرقم التليفون اللي انا كنت بكلمها عليه اللي هو معروف غيرته بسبب إيه بقى بسبب بسبب المشاكل انت اتاخرتي في الشغل ات- اتاخرتي في الشغل ما اتاخرتيش يعني ايام الثوره ماشي احنا هنا في الغربه م- بنشوف التلفزيونات بنشوف الدنيا ماشيه ازاي في مصر يعني مثلا لازم نخاف على اهالينا وبعدين دي تعتبر دلوقتي حته مني
تمام ما خوفتش عليها وانا بره ونعيتها انها يبقى مش هخوف عليها وهي في هي خطيبتك ولا زوجتك هي زوجتي انا عاقد عليها صار لي سنه بالظبط تمام
بس انا لسه ما دخلتش عليها ف- فهي غيرت رقم تليفونها فصاحب العمل معاه رقم تليفون وانت مش معاك عشان انت ما تقعدش كل شويه تكلمها انت اتاخرت ما اتاخرتش الى اخره تمام كده بالظبط اه طيب وصلت لايه يعني المشكله دي بقى لها قد ايه المشكله ديت بقى لها بالظبط تخش في في اربع ست اشهر تقريبا وما اتكلمتش معاها خالص لا آه كلمت معاها مكالمتين آه على الرقم القديم ماشي عشان تعرفني رقمها الجديد ما فيش فايده والدها فين
طبعا ايه و- الوالد فين الوالد فين والدها ولا والدها والدي؟
اخوها الكبير امها ايا كان العاقل عندهم انا لما كلمت والدها قال لي احسن قال لي احسن ما فيش يعني آه، انا ما- بصراحه هم عاجبهم الوضع
هم عجبهم اه هم عجب...
آه، طيب ماشي فانا انا انا اللي- اللي انا عايز اوصل له ماشي ان انا عايز اول حاجه اقوم بوصيه ابويا بوصيه ابويا ايوه تاني حاجه ان انا مش هسيبها ماشي وببلغ حماية هو على الهوا ان كان سامعني او ان عادت الحاله او سمعها ماشي ان هو إيه، راجل حاجب بيت ربنا و- وحرام ان انا ان انا انفصل عن عن خطيبتي اللي هي مراتي حاليا طيب حاضر حاضر يا استاذ حازم حاضر ماشي شكراً ويا لك.
ريت هي لو قدام منك وقت حاليا تسمع التلفزيون تسمعني و...
يا رب يا رب ت- الرسالة تصل من خلال أستاذنا الحبيب الدكتور يسري شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد أستاذ أحمد
الو أهلا وسهلا الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا أستاذ أحمد
آه لو سمحت ممكن اكلم الشيخ اتفضل اتفضل معانا على الهواء اتفضل
والله يا عم الشيخ آه عندنا في الصعيد والله الزوجات حاله صعبه
أيوه
والله يعني الواحده يعني تجينا يمين وتركنا في شمال يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اذا قبلتها اقرتها لكن هم بالعكس اذا قبلت احزنت وبالذات يا عم الشيخ لما يكون الزوج يعني متزوج آه، أنا مش سامعك خالص يا أستاذ أحمد يا ريت تعود الاتصال بنا مرة أخرى أم محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله كل خير على البرنامج ده انا كان نفسي من زمان الرحمه تعمل برنامج بجد الناس تتكلم فيه براحتها ربنا يكرمك ربنا يكرمك نعم آه انا مشكلتي ان زوجي له اتنين اصحابه اه بيسهر معاهم كل يوم بيسهر بدون معاهم يعني فين؟
إن انا كده يعني بزود وكده لا قصدي يا ام محمود بيسهر معاهم في البيت ولا بيسهر معاهم بره بره كل تمام.
يوم جوزي بيجي لي الساعه 3 الساعه 2 لا لا لا, لا.
انا اه بقى تقريبا بقى لي 3 4 شهور مش بقعد مع جوزي خمس دقايق على بعض نتكلم فيهم في اي حاجه اه وكل ما اجي اتكلم معاه يقول لي ما, ما تعملش مشكله بقى ما تنكدش علينا مش عارفه ايه وعشان هو يعني ظروفه كان هو متجوز قبل كده وكان دايما بيحصل مشاكل بينه وبين زوجته الاولانيه وكده اه انا فانا مش حابه ان يحصل بينه وبينه مشاكل لان انا فعلا بحبه وانا ليا منه آه، مخلفه منه ولد وبنت يعني تمام
فدايما ب- يعني ايه حاسه بيه بخاف على مشاعره بخاف على احاسيسه مش بحبه يزعل حتى لو هو زعلان ان انا بحاول ارضيه على قد ما اقدر حتى اخواتي قبل كده قعدوا يقولوا لي لازم تعملي شويه تجمدي شويه مش عارفه ايه فانا مش برضى يعني بحس بقول مثلا ربنا مثلا لو بقيت غضبان عليا ربنا هي- هيغضب عليا والملائكه تلعنني طول الليل فانا برضى ربنا بفضل اكلمه كده اقول له انا ب- بعاملك بما يرضي الله فما جميل.
تضطرنيش ان انا اتعامل معاك بشكل تاني ما تخسرش عنا حياتنا انا حابه حياتنا تستمر مش عارفه ايه مم.
والله يا استاذ منعم كل يوم الساعه 2 والساعه 3 اه يجي من بره ويجي من بره يدخل ينام على طول يعني هو حتى مش شغال هو يقعد معانا شغال لدرجه ان ابني مره قعد يعيط علشان قام وابن عنده نفسه سنتين يشوفه طبعا ويقول له يا بابا انا عايزك تقعد جنبي اه اه فانا انا مش عارفه بجد اعمل إيه. هو بيحب بيته جدا بس هم باصص لزمايله دول ان هم كمان متجوزين وبيسهروا معاه عادي وبيعملوا كده فمش عارفه اعمل ايه بجد طيب اسماعيل يا ام محمود خالد السلام عليكم استاذ خالد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك ازيك يا استاذ ملهم اهلا ازي وسهلا حضرتك اتفضل انا كنت عايز اسال بس ساعة النائب من حضرتك يعني بخصوص آه، قوانين الاسرة وقانون الخلع والحاجات دي اه يعني حضرتك في مشكلة بس انا عندي اسرية انا في قانون الرؤية بالتحديد ايوه انا يعني مش انا بقالي ثلاث سنين ما شفتش ولادي لو إن بيني وبينهم شارعين
لا اله الا الله محمد رسول الله فطبعا انا ماشي بطريق اجراءات المحاكم ودي بقى لها ثلاث سنين زي ما حضرتك شايف طب كده انا انا هستاذنك آه، اخي الحبيب اتفضل يعني ما- قانون الرؤية والحاجات الأسرية الجميلة دي والقوانين إلى آخره هقدر أدلك على برنامج بالقانون مع حبيبي وصديقي العزيز الأستاذ آه، محمد المسلاوي آه، هو بيناقش الموضوعات بالقوانين دي يوم الخميس آه، يعني تواصل معاه من خلال البرنامج اللي بيذاع يوم الخميس على شاشة الرحمة وأعتقد أن أنت هتستفاد كتير بسبب الموضوع آه، طب أتوقف بس قليلا عن التليفونات وأعود لأستاذنا نعم آه، آه، انت آه، شفت يا دكتور لما انا كنت بقول في بدايه الحلقات من ثلاث حلقات آه، وانا بقول ان احنا كلنا آه، يعني مشغولين بالسياسه ومشغولين باللي بيحصل مم.
ومشغولين بالرئاسه مشغولين بالدنيا دي كلها نعم وسيبنا البيت نعم البيوت فيها مشاكل نعم البيوت فيها آه، مصائب نعم البيوت فيها آه، زي ما احنا سامعين آه، زوج آه، عاوز يمشي و- و- ويبقى بيعمل زي ما اصحابه بيعملوا نعم.
آه، عندنا اخ تاني بيتكلم ان هو آه، خطيبته ولا مراته آه، اللي لم يدخل بها آه، غيرت رقم تليفونها وعلشان آه، كتر الزن نعم.
ان بيزن عليا انت اتاخرتي لا انت اتاخرت خمس دقائق لا انت اتاخرت عشر دقائق يعني شايف الدنيا فيها يا دكتور نعم طيب ال- هو الحقيقة طبعا ان ان كل المشاكل دي بتدور حول الاصل اللي احنا قلناه من الاول ان في ال- في ال- في السنين الماضية حجب الناس عن الشرع الشريف نعم وآدابه وحجبوا عن تعلم آه.
السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم فالمشاكل دي كلها جاية من الجهل بكيفية تأسيس البيوت اه الاساس نفسه الأساس نفسه اه سواء في اختيار الزوج أو اختيار الزوجة.
الزوجة كما شرحنا في الحلقات الماضية جميل دعني أجاوب الأخت آه، ومثيلتها بإننا نكمل النقاط اللي الشرع قال- قالها للزوجة اه عشان توصلي للمشكله نفسها وتوصلي للحل تمام اه الشرع بيقول للزوجة خلي بيتك جنة
انا هخليه جنه بس زوجي ما كويس.
هوش عايزها ما أنا هقول لك أهو طيب خلي بيتك جنة اه
يستطيع الزوج من خلالها إنه يجد الراحة والطمأنينة اه معايا آه، طبعا حسن تزين الزوجة لزوجها حسن عطفها عليه حسن مقابلتها ليه البيت يبقى واحة من الرضا اه هنا الزوج لما يجد هذا العطاء ما هيخرجش بره طيب الزوج شايف البيت على هذا النموذج الطيب بس بيجري بره يبقى في حاجة في خلل في المزاج النفسي لهذا الزوج مم.
تمام لابد أن تستعين بأهل الخير من أهله تمام وتقعدهم معاه وفي الوقت ده ما يبقاش ده كشف لسر البيت مم.
إنما ده بالضبط زي الحكاية للطبيب عن المرض الموجود ما يبقى كشف, كشف لسر ايوه إنما هو عرض لحالة عشان يجي لإيه تيجي الوصفة الطبية فإذا ما تسيبش نفسها منفردة اه تدخل حد من أهل الزوج مين اللي شايفاهم أهل صلاح وتقوى ولن تعدم أبدا هذا النموذج اه تمام يقعد مع الزوج ويكلمه ويحط معاه تصور وسطي وهي تشترك في هذا التصور طيب بدل ما انت بتسهر كل ليلة مع زمايلك لغاية الساعة 3 اه يا أخي خللنا نص ول- ولزمايلك إيه نص نص اه تمام اقعد معانا ثلاث ليالي واخرج معاهم وتفسح ثلاث إيه مم.
لا واحده يعني.
واحده واحدة واحدة اه تمام وفي الليالي اللي هيقعدها ما نخليش البيت روتيني اه خلي البيت فيه, فيه تجديد اه اه فيه روح حلوة تمام فيه راحة نفسية لإيه للزوج يعني يخليه ان هو يحب دايما يقعد في البيت بدل ما يبقوا ثلاث ايام آه.
لا يبقوا سبعة ايام عظيم قوي كده تمام بالتدريج اه يجي الخير ده وهو يحس ان السكن والمودة والرحمة متحققة في داخل البيت اه يبقى احنا الان مسارنا كنا بنتكلم عن الضد اه الزوج اللي ما بيعرفش كسب الحلال
مم.
الزوج اللي ما يعرفش السلام عليكم ساعة الدخول الزوج اللي ما يعرفش بسم الله ساعة الطعام الزوج اللي ما يعرفش بسم الله ساعة الجماع الزوج اللي ما بيعرفش يقاوم الغضب الزوج اللي ما بيعرفش يحل المشاكل دي كلها آتية من إنه لم يتعلم سنة الحبيب صلى عليه الله الصلاة عليه وآله والسلام.
وسلم طيب تعالوا نرجع للزوجة بقى اه زي ما قلنا لابد من الحديث مع الاثنين زوجة ما تعلمتش سنة النبي صلى الله عليه عليه الصلاه وسلم والسلام ولا في أب نصحها ولا أم نصحتها عند الزواج وقالوا لها اتوصي بزوجك ابتسمي لزوجك احرصي على زوجك سامحي زوجك كوني كريمة كوني ودودة كوني أمينة إلى إلى آخره فالزوجة من جهة ما سمعتش برامج اه فيها السنة ما عادتش في دروس علم فيها سنة الأهل نفسهم فرطوا فلم يقولوا نعم الزوجة دي سمعت نصائح بقى من جاهلات اه واتملأ قلبها بطبائع من هذه النصائح واحدة تقول لها ايه انت عاوزة تحتفظ بزوجك ما يخرجش من ايدك مم.
اه تقول لها قصقص طيرك لا يلوف بغيرك ما تأمنلش ما تأمن ما, ما تأمنش للراجل أبدا اه يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربان حط راسك حط عينك كده في وسط راسك نعم وعاوزة تحتفظ بيه أمال أعمل إيه يا ست الحاجة اه غميه اه هقوم ازاي يا ست الحاجة ما تطلعهوش من البيت الا بشكله اه واعصابه تعبانة.
شيطة تعبانة يوم ما يمشي في الشارع ما يبصش لدي ولا لدي اه لانه متعكنن انما تخرجيه من البيت مزاجه معدول هيبص لده.
هيبص لدي وبص لدي وفجأة تلاقيه هناك آه.
وماهوش معاك فانت من الاول قصقصيه الصحبة السيئة اه آه.
فتقوم صاحبتنا تخرجه من البيت بأي شكل بأي زعل اه يخرج الراجل من البيت متزرجل اه اعصابه تلفه ماشي في البيت يخبط في الخلق وهيقول له اتفتح يا استاذ ايه يا اللي جرالك كله انت ايه اللي جرالك مسك تخنقه اه بقت مشكله او راح الشغل مغموم مهموم تمام بدل ما يحط حته الحديده قدام الاله حط صوابعه او بدل ما يقول للولاد في الفصل خمسة في ستة بثلاثين قال لهم خمسة في ستة بسبعين المفتش او الموجه موجود قال له مع السلامة يا استاذ ها مم.
تمام رجع البيت نعم بمشاكل الدنيا كلها بسبب انها مخرجاها ايه اعصابه تلفه تعبان اه راجع بقى يقول يا ستار يا رب اول ما يدخل البيت ازيكم تعال انت سايبنا في هم وغم ما انت رايق وجاي تقول ازيكم الواد فلان عمل واللي حصل كذا طب يا ست على مهلك شويه على مهلك سيب المشاكل دي لغايه ما تعملي لي لقمه اكل هاتي لقمه انام هو انا من الهم لحقت اعمل لك اكل ده انت رايق طب انا هريح شويه عما تعملي ايه مم.
لقمة تقوم تقول له طيب هو يدخل يريح شوية تروح مشغلة الايه الخلاط اه الراجل وقف يا ست حرام عليك تقول له والله العظيم احنا ما عارفينك شكلك ايه ما طبخناش مش عاجبك جينا نطبخ مش عاجبك مم.
انت شكلك ايه انت صفتك ايه انت طبعك ايه يقول لها الله والله ما انا قاعد في البيت ده اه ينزل ماشي لقى القهوة قدامه قعد واحد من المفسدين اللي قاعدين الله، زبون جديد جه اه راح جنبه مالك يا استاذ انت من الحته دي قال يا عم من- جاركوا في البيت ده امال مالك زعلان وشايل هم الدنيا على دماغك كده يقول له حصل كذا كذا كذا سبت البيت ونزلت يقول له انت راجل خرع انت اللي تسيب البيت ده هي اللي تسيب البيت مش انت عشان تثبت رجولتك اطلع اداها علقه اه عشان تخاف منك والدلع اللي متدلعها ده يبطل يطلع رن رن ضربها العلقه وايه مم.
ونزل هي ضربتها ايوه انت كده بقى سبح شد شد بقى شد لك نفسين انسى الدنيا وريح بالك مم.
اوعى تفكر في اللي جرالك يقول له ايه اللي انا شربته ده يقول له ده تعميره بقى مزاج انا هحط لك عليها بقى ايه حته كده الحته دي منين مم.
ادفع
واحده دفع.
واحده واحدة واحدة دفع ما عادش معايا ما عندكش تلفزيون فوق عندي اطلع بيها وتعالى شوف مزاجك عيش لدنياك مم.
باع التلفزيون ما عادش مش عندك آه، تلاجة فوق بيع التلاجة بيع العفش بيع البتاع تمام مم.
الزوج راح الزوج ضاع اه الزوجة بتبكي الزوجة شايفة البيت بيخرب هي اللي طفشت الدنيا اه هي السبب هي السبب اه لذلك لابد انها تتعلم سنة النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم لابد ان احنا نرجع بج- بجيلنا الى تعلم السنه ولذلك انا جميل.
بنادي بنادي في البرامج التلفزيونيه وفي برامج وفي رسائل الماجستير والدكتوراه بنادي بان لابد ان تدرس الاسره المسلمه كجزء من الم- من المقررات داخل المعاهد والكليات والمدارس يا ريت يا ريت والله هت- هتعدل كتير ده أوي دور في بقى حياتنا.
اللجنه الدينيه في مجلس الشعب ده إن ان شاء الله.
شاء الله تعالى ان شاء ربنا الله معانا ربنا اتصال السلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا حاجه منى اهلا وسهلا اهلا اهلا ازيك يا ابني اهلا بحضرتك آه ربنا يبارك في الدكتور يسري والله يعني البرنامج ما شاء الله ال- السهل الممتنع صحيح والله ربنا أحسن.
يبارك فيكم يا رب ان شاء الله وكلامه آه، مقنع وكلامه سهل جدا وفي اخت من الاخوات قالت لي انت بتعرفي تعملي مداخله اساليني الدكتور آه، بتقول انا متزوجه بقالها حوالي 30 سنه وبتقول يعني حاولت ان انا احب زوجي بقالي 30 سنه مش قادره احبه بتقول يعني من ضرب الاهانه لخيانه ل... لكل لبخل لدرجه ان انها بتقول لي انها يعني آه، م- م- لا تتمنى اي امنيه في الدنيا الا اني آه، آه، آه، انها تحبه او تلاقي حد بيحبه بس بتقول دي كانت امنيتي ف- فقلت لها حاضر اعمل لك مداخله دلوقتي مع ابني منى مع الدكتور ده كلام آه.
صعب يا حاجه منى ده الدنيا كده سلم يا رب سلم يعني 30 ما هو سنه ومش بيتكلم قادره عن تسيب جوزها الواقع الواقع المصري المؤلم لا يعني انا بقول لحضرتك يا حاجه منى منى يعني 30 سنه ومش قادره تحب جوزها اه هو وهي على خلق ومتدينه سمع اكيد سامعاني دلوقتي لا يعني قصدي يا حاجه يعني هي على خلق ومتدينه الفضل العلي القدير يعني أنا عارفه أعرفها مثلا لما معرفة تحب جميلة.
جوزها يعني تضع ان هي بتحبه لله سبحانه وتعالى اه يعني طيب.
هي بتقول لي انا بعمل كل حاجه من اجل عليه القدير اقول يا رب ده بابي لدخول الجنه انا ماشيه على يعني حتى ب... ب... باللفظ قالت لي كده قالت لي انت عارفه حديث الرسول صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم لما معاذ ابن جبل آه، آه، جاء من من اليمن و- وليه اهل اليمن سجدوا لل- للملك بتاعهم فسجد للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ لو كنت امر لاحد ان يسجد لغير الله لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها فاقسمت بالله انها بتعمل كده بالظبط نعم
طب وهو زوجها يعني- بيعمل ايه زوجها زوجها دوره ايه
آه، رد فعله دوره إيه؟
اللي هو بتقول لي دور في السيد سي السيد اه حلقه سي السيد نعم نعم طيب ماشي يا حاج ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك شكراً وجزاكم جزيلاً.
الله خيرا شكراً ربنا جزيلاً.
يبارك فيك شكرا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم طيب آه، متزوجه من 30 سنه ومش قادره تحب جوزها نعم هو طبعا الحالة اللي قدامنا دي آه، آه، يعني أنا برضو برجع الأول أقول آه، نفتش في نفسنا الأول اه ربما تكون فيه أشياء خلت الزوج ياخد هذا الموقف اه فنصلح طيب مفيش أشياء مفيش آه.
أسباب صبر الزوجة على هذا الأمر هذه السنوات الطويلة دل على قوة إيمانها مم.
وقوة يقينها وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثلما أعطى آسية امرأة فرعون لازم تعرف كده هتصبر على سوء خلق الزوج وتحتسب عشان خاطر ولادها عشان خاطر العشرة وتحفظ نفسها هذا الأمر هو يقابل بالنكد يقابل بإنكار الجميل وهي تشتد في الاحتساب آه.
لله سبحانه وتعالى فأنا ببشرها وبشرها بأن ربنا هيرضى عنها وبشرها بأن هذا الكرب بفضل الله هينتهي إن شاء الله ويعني أهمس في أذنها أن تكثر من دعاء تفريج الكرب مم.
فالقلوب يا أختي الكريمة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأنت قولي يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك قول يا هادي القلوب اهد زوجي لما تحبه وترضى فالدعاء معراج القبول وسلم الوصول الدعاء معراج القبول وسلم الوصول محتاجين ندعي ونقول يا رب يا ان رب.
ربنا يصلح احوالنا ويصلح يا رب.
بيوتنا يا رب.
والمحور اللي بقول لحضرتك الزوجه اللي موجوده في البيت والزوج نعم.
اللي مشغول بره من نعم.
اجل ان شغل نعم.
شغل عام الى اخره ده نعم.
محتاج نتكلم شاء في الحلقه القادمه و- و- ونتكلم عن الخلافات الزوجيه ونقدر نحلها من خلال ونعرف- المنهج النبوي إن شاء الله.
ونعرض إن شاء الله تبارك وتعالى نماذج نعم.
الصحابيات جميل داخل البيوت القدوة.
لأن احنا نحتاج فعلاً- ربط الماضي بال- بال- تمام.
بالواقع وبالحاضر نحتاج نحط المثل فنتعلم منه جميل إن شاء الله.
ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب.
بأسماء الله الحسنى يا رب.
سريعا يا رب.
ونختم الحلقة إن شاء رب العالمين نسألك اللهم وأنت الكريم الحليم الحنان المنان نسألك ربنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أفضل من سئل وأكرم من أعطى نتوجه إليك نرفع إليك أكف الضراعة مساكين نسألك سؤال الأذلاء آمين سؤال الفقراء آمين.
سؤال الضعفاء آمين.
سؤال آه، أهل الرجاء سؤال من امتلأت بحبك قلوبهم آمين.
وأقبلت عليك أفئدتهم آمين.
فلا تردنا يا مولانا عن باب جودك خائبين آمين ولا خزايا ولا نادمين أعطنا ولا تحرمنا آمين.
أكرمنا ولا تهنا آمين.
زدنا ولا تنقصنا آمين.
خذل عنا ولا تخذلنا آمين.
يا حنان يا منان آمين.
لا تردنا عن باب جودك خائبين آمين.
ولا خزايا ولا نادمين آمين.
إن حرمتنا فمن يعطينا آمين.
وإن طردتنا فمن يؤوينا وإن عذبتنا فمن يرحمنا ليس لنا رب سواك فندعوه آمين.
ولا إله غيرك فنرجوه آمين.
يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله.
يا مهيمن يا الله.
يا عزيز يا الله.
يا جبار يا الله.
يا متكبر يا الله.
يا خالق يا الله.
يا بارئ يا الله.
يا مصور يا الله.
يا غفار يا الله.
يا قهار يا الله.
يا وهاب يا الله.
يا رزاق يا الله.
يا فتاح يا الله.
يا عليم يا الله.
يا ودود يا الله.
يا ودود يا الله.
يا ودود يا الله.
يا ودود يا الله.
يا ودود يا الله.
يا ودود يا الله.
يا حي يا يا الله.
قيوم يا الله.
يا قيوم يا الله.
يا قيوم يا الله.
يا قيوم يا الله.
يا قيوم يا الله.
يا قيوم يا الله.
يا أول يا الله.
يا آخر يا الله.
يا ظاهر يا يا الله.
باطن يا الله.
يا بر يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم الله نسأل الله تبارك وتعالى القبول يا رب وإن البيوت تكون فيها سكن ومودة ورحمة يا اللهم آمين رب يا العالمين أنا اللهم بشكرك آمين.
شكرا جزيلا دكتور بارك يوسف الله فيكم.
ربنا يعزك ويتقبل ربنا منك دائما ونسعد بك كده دايما الله يكرمك.
إن شاء رب العالمين بهذا الله.
الأسلوب الجميل ربنا يكرمك.
يعزك ويسعدك الله ويعني يجبرك إن شاء الله يا بإذن رب الله وإياكم.
واللجنة الدينية محتاجين فيها شغل كتير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نبشر يعني إن شاء الله بأن الخير قادم إن شاء الله بإذن الله رب العالمين شكرا جزيلا بارك لحضرتك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام في النهاية الشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يسري محمد هاني أستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بجامعة الأزهر ووكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب والداعية الإسلامي الكبير شكرا جزيلا لحضرتك مرة تانية وثالثة وموصولة ربنا شكرا الله يكرمك لك وبارك الشكر فيك.
والتحية والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استحملت في الحياة وبحط قضايا الناس ده أهم شيء في الحياة